بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان كيف يتبرر الانسان عند الله سؤال ساله ايوب من كتر الحيره ارضي ربنا ازاي او اتبرر امام الله ازاي تعالوا نشوف النص ايوب تسعه اجاب ايوب وقال صحيح قد علمت كذا فكيف يتبرر الانسان عند الله ان شاء ان يحاجه الحجه يعني لا يجيب عن واحد من الف هو حكيم القلب وشديد القوه من تصلب عليه فسلم هو حكيم القلب وشديد القوه ربنا من تصلب عليه مين يقفش مع ربنا مين يقف كده يتحداه ويسلم يعني يطلع سليم مش ممكن سؤال كيف يتبرر الإنسان عند الله الأسبوع ده يمكن شخصيتين كل على حدة ناس أتقياء وحلوين أوي كل واحد داخل كده بدموع عينيه بيقول لي يا أبونا أعمل إيه تاني عشان أرضي ربنا أنا مش عارف أنا حاسس همشي وخايف لكون ما عملتش اللي ربنا عاوزه احساس جميل قوي ان الواحد يبقى مشغول قوي بال... هيقف قصاد ربنا يا ترى يتبرر ولا لا يتبرر بيصلي وبيخدم وبيجاهد وقلبه حلو وبيحب الناس كلها والاتنين كلنا على حدة يعني وتقي و... بس عنده احساس انا لست ب... يعني ما عملتش حاجة لسه هقف قدام ربنا ازاي سؤال مهم كيف يتبرر الانسان عند الله يمكن السؤال ده بيقوله ايوب لانه لما جات له التجربه جواه احساس انا السبب برضو اكيد طب اعمل ايه ما بقتش عارف اعمل ايه عشان ربنا يقبلني ويجعلني بار في عينه على قد معلوماتي اجتهدت صليت كتير قدمت ذبايح هربت من الشر طب وبعدين ده السؤال اللي هيشغلنا هنطلع بره سفر ايوب عشان كخدام نبقى فكر البر المسيحي واضح في دماغنا لان ده موضوع روحي ولاهوتي مهم كيف يتبرر الانسان لما بتقول لحد تعالى اعرف ربنا عشان تتبرر ايه بقى البر يعني يعني بطل غلط هو ده البر تعالوا نشوف ندخل في في فيليبي ثلاثة مثلا يقول إيه نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد هو بيتكلم بلغة اليهود هنا بولس بيقول نحن الختان بيعتبر نفسه يهودي وبيكلمنا كما يفكر اليهود نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع لا هنا بقى ايه طلع بره الختان هو عاوز يقول احنا كنا المختونين وبعدين اتعمدنا بقينا النهاردة ناس روحيين نفتخر في المسيح ولا نتكل على الجسد مع أن لي أن أتكل على الجسد يعني الجسد يقصد به هنا إيه التميز اليهودي عارفين اليهودي حاسس أنه مميز في جسده بالختان فدي اللي مخليه حاسس أنه بار بار ليه لأنه هو مختتن ده ده اعتقاد اليهود لغايه النهارده طالما مختتن يبقى تبع ربنا يبقى بار فهنا بولس بيقول طب ما انا مختتن انما انا عاوز اقول ايه انا النهارده افتخر في المسيح يسوع مش بالختان مع ان لي ان اتكل على الجسد لو هتساوموني مع اليهود هاتوا لي اليهود كلهم اطلع احسن واحد ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد انا بالاولى من جهه الختان مختون في الثامن ده الطقس كده من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي فريسي ده يعني عشرة على عشرة في الناموس من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة محدش يهودي غيور زيي لدرجة أنا اضطهدت الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس أنا بلا لوم يبقى أول نوع من البر عاوزين نفهمه اللي هو كان بر أيوب هو بر الناموس وهذا البر لا ي... ما يوصلش الانسان لحاجه بر الناموس معناه ايه أن الواحد يلتزم بالفرائض والشرائع والمطلوب منه حسب الناموس لما يكون واحد ملتزم جدا حسب الناموس يبقى بار ده في الفكر اليهودي من هنا أيوب كان يرى في نفسه أنه بار ليه؟ من قبل ما يكون في شريعة بيعمل الشريعة لا بيزني ولا بيقتل ولا بيسرق ولا بيخاف ربنا وبيصلي كتير وبيقدم ذبايح طيب خلاص لغاية النهاردة في مسيحيين بيفكروا بطريقة بر الناموس بيعمل صح كده على الخانة بتاعة الصلاة فيحس انه بار يعمل صح على الخانة بتاعة التناول يحس انه بار فيبقى ضميره هادئ مفيش مانع يكره اخوه ويسرق في شغله انما هو بيعمل صح لما يروح لانه قرا الانجيل بر الذي من الناموس ولكن ما كان لي ربحا يعني هذا التميز اليهودي حسبته من اجل المسيح خسار لما اكتشفت ان في بر اخر اسمه بر المسيح لقيت نفسي انا خسران كل حاجه انا قاعد بجري في حاجه مخسراني انا شغال في بيزنس واقع اسمه بر الناموس ما بيجيبش نتائج بل أني أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع رب الذي من أجله خسرت كل الأشياء خسرت مكانتي كيهودي وكفريسي وكعبراني وحتى كأممي وثني كل الناس بقت تكرهني خسرت كل حاجة وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه خلي بالكم بقى من الآية اللي أنا عاوزها دي وليس لي بري الذي من الناموس ما بقاش فارق معايا اني ابقى حسب الناموس بار بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان يبقى عاوزين نتفق ان في نوعين من البر نوع اسمه بر الناموس ده اللي كان في العهد القديم او ده اللي وصل لذهن الناس في العهد القديم بس ربنا ما كانش قصده خالص وفي حاجة اسمها بر الإيمان ايه الفرق بينهم اللي يتبرر بالناموس بيحاول يجتهد يعمل اللي عليه حسب الناموس وضميره يرتاح ويعتبر نفسه بار يدين ربنا يطلب من ربنا جزاء ومكافأة عوض اجتهاد وهذا البر ما زال موجود في المجتمع اللي حوالينا هذا النوع من التفكير في البر هو النوع السائد في المجتمع اللي حوالينا بر الناموس اللي بولس قال عليه طلع خسارة مش مكسب طلع حاجة تخسر الإنسان ما تكسبوش فقام باعه حسبه نفاية قال أنا اعتبرت ده كل ده نفاية أنا اخترت البر الجديد البر الذي بالإيمان البر يجي هنا لما بلزق أوجد في المسيح بتبرر يبقى البر كيف يتبرر الإنسان عند الله قديما أن يخضع لوصايا الله ناموس الله ولكن حديثا أن يلتصق بالله أقولها تاني عشان تفهموا قديما كان المفهوم السائد للبر أن الواحد يقعد إيه يحاول يتمم الناموس وطلعت النتيجة زي ما هنشوف محدش عرف يعمل كده ليس بار ليس ولا واحد حديثا بقى في العهد الجديد بر المسيح بر بالإيمان تلزق في المسيح تاخد البر نص تاني يقول ايه في رومية 3 ماذا اذا انحن افضل بعد ما اتكلم عن اليهود اتكلم عن الامم فقال مين احسن من مين فبولس بيقول كلا صدقوني ما حدش احسن من حد لاننا شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه الجماعه اللي عندهم ناموس زي اليهود والجماعه الوثنيين اللي ما عندهمش ناموس كلهم خطأ دول كسرين ناموسهم فمحسوبين خطاء ودول كسرين الناموس الطبيعي فمحسوبين خطاء هقولها تاني ركزوا لأن الموضوع إيه عاوز شوية تركيز اليهود كسرين الناموس وشريعة موسى فكلهم خطاء طب الوثنيين عندهم حاجة اسمها ناموس الطبيعي ناموس الضمير الطبيعة بتعلمهم الصح من الغلط محدش عمل الصح يبقى برضو خطأ فشكونا بقينا نشكي ربنا نقول له ما فيش حد عدل ما فيش حد بار العملة دي مش موجودة في الدنيا لن يتبرر أمامك أحد احنا كبشر لا يهود ولا امم حد يتبر كما هو مكتوب ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يفهم البر الذي يقصده الله اللي هو البر الجديد بقى اللي هنتكلم عنه ليس من يطلب الله يعني ما حدش بيقول له بررني انت اديني بر من عندك انا مش عارف اتبرر لوحدي مثلا يقال عن زكريا وإليصابات يقول إيه كان كلاهما بارين أمام الله سالكين شوفوا كلمة بر مرتبطة بإيه سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم بعدها على طول زكريا يعمل إيه يجي له الملاك يقول له حاجة يتشكك ما يصدقش يقوم الملاك يقول له طب تبقى خرصان لغاية ما إيه تشوف قال لا ده بار ده ولا إيه ده هو بار نسبيا لكن مش مش بار كاملا لأنه ليس بار ليس ولا واحد يبقى هنا في كده نوع من ال- النسبية يقال عن بعض الناس أنهم أبرار بالنسبة للمجموع لكن ده في الحقيقة لا يعني أنهم كاملين أو يتبرروا أمام الله أو هيدخلوا السماء بشطارتهم لا برضه ولا زكريا ليس بار ليس ولا واحد فغلطيا شفنا احنا فيليبي وروميا وغلاطيا كل دول بيتكلموا عن البر بر الناموس وبر المسيح جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه مشكله الناموس ايه يا جماعه بيقول لنا اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا لو عملت تسعة من عشرة الواحد من عشرة اللي ما عملتهاش تجيب لك اللعنة طب والتسعة من عشرة ما تجيب لكش حاجة فتطلع ملعون برضو ملعون ده انا جايب تسعة من عشرة اه ما هو ده نظام الناموس ولأن ما حدش جاب عشرة من عشرة يبقى الكل إيه؟ تحت لعنة فهمتوا الفكرة؟ طب ليه ربنا عمل كده؟ عشان يورينا عجزنا عشان يكشف لنا ضعفنا إنه ليس بار ليس لوحده محدش هيقدر يعمل الصح لوحده محدش ممكن يمشي صح على طول لوحده عشان كلنا نرفع عينينا نقول له مفيش فايدة عندنا الحل عندك انت شوف لنا حل عندك كده احنا لن يتبرر احد لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع جميع دي مهم ملعون من لا يثبت في كل في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ده نص في العهد القديم في التثنيه ليعمل به ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر يعني حتى في العهد القديم في اشاره واضحه دقيقه ان ربنا قال ان البر مش هيبقى بالناموس في الآية المشهورة اللي جت في أول الكتاب في سفر التكوين البار بالإيمان هو الذي يحيا دي جت في أول التكوين خالص وقت أبونا إبراهيم في أول صفحات الكتاب قبل الشريعة جاء كده شعار وبعدين اتحط في الدرج ألفين سنة وطلع تاني شعار من الأول خالص لما يتقال آمن إبراهيم فحسب له برا هي دي فعلا الخطة بقى ان اللي يصدق ربنا ويؤمن بيه ويمسك فيه لان الايمان مش مجرد فكر الايمان علاقه الايمان التصاق فاللي يصدق ربنا ويمشي وراه في كل كلامه زي ابونا ابراهيم ده اللي هيتبرر ابونا ابراهيم ده الكيس الاولانيه المظبوطه قوي اللي المفروض كل الناس هتمشي على نظامه لا اركنوا ابونا ابراهيم بقى كل اللي بعد منه ما مشيوش على نظامه دوروا على بر ايه بر الناموس قالوا عاوزين بقى نظام نعمل صح كده تشيك ليست كده ونجيب عشرة من عشرة ومش عاوزين إيمان ولا بتاع ماشي ليس بار ليس ولا واحد لم ينجح أحد فكده الكتاب أغلق على الكل يعني اليهود ضايعين والأمم كمان ضايعين لأن من غير ناموس عندهم ناموس طبيعي برضو مشركهم لأنه محدش عامل الصح ايه النظام الجديد بقى أما الآن رمية ثلاثة احنا موضوعنا ما زال كيف يتبرر الانسان عند الله السؤال اللي ساله ايوب من فجر التاريخ يا رب قول لنا الواحد يقف قصادك بار ازاي يرضيك يعجبك ازاي يا رب ايوب فهمها بعقله البسيط الاولاني اعمل المطلوب قال له عملت المطلوب طلعت مش بار برضه قال له صح مفيش بر بالناموس يا, يا ايوب لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد يعني كل بني آدم لا يتبرر أمامه يبقى في في الع- اعلان العهد الجديد باعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه لان بالناموس معرفه الخطيه الناموس عرفك الغلط بس لكن ما ادكش البر اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق هنا يقصد ايه لا فرق بين اليهودي والاممي في النظام الجديد النظام القديم بتاع الناموس في فرق كبير قوي اليهودي عنده ناموس الاممي ما عندوش ناموس فاليهودي شايف نفسه احسن فلغايه دلوقتي اليهود م- يعني متعجرفين وشايفين نفسهم افضل عشان عندهم ختان وناموس وسبت وذبايح انما في نظام العهد الجديد مفيش فرق ليه الجميع زاغوا وفسدوا الجميع ملعونين الجميع مغلق عليهم تحت الخطيه ظهر بر الله بدون الناموس نركن بقى الناموس بقى مشهودا له من الناموس يعني الناموس أشار وشاور أنه محدش هيعرف يعمله في صفحات التثنية يبان أنه ربنا كشف لموسى السر موسى أنا بقول لك لازم يعمله يعمله بس محدش هيعرف يعمل الكلام ده محدش هينجح بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين أهو البر أهو مجانا لأن الناموسي أو اليهودي كان بيدفع ثمن البر لما يعمل الناموس فاهمين؟ فما كانتش مجانية ليه؟ لأنه بيعتبر نفسه أنا دفعت البر لما ما لما قطعت الناموس والتزمت بالسبت أنا دافع حق البر وده بقول لكم نفس النظام ال- المحيط بينا لغاية دلوقتي نفس طريقة التفكير أنا دافع حق بري فانا كده لي عندك حساب يا رب انما في العهد الجديد لا احنا لما نصوم ونصلي كل ده ملوش دعوه مش حق البر خالص البر مجاني متمر- متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح يعني المسيح فدانا مجانا ما حدش فينا دفع تم- تمن صليبه ما حدش فينا اشترى الفداء ما ملوش تمن طب ناخده ازاي الفداء ده بقى الذي قدمه الله كفارة تاخده بإيه؟ بالإيمان يبقى البر الجديد عنوانه اسمه بر الإيمان لأنك بالإيمان تاخد بقى لما تصدق إن المسيح إلهنا مات عشاننا نبتدي ندخل في السكة الجديدة بتاعت بر الإيمان بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله نرجع لغلاطية ثلاثة تاني فهل الناموس ضد مواعيد الله واحد يقول الله ده بولس عمال الموضوع ده كان شاغل بولس جدا لان كان في ازمه ان اليهودي متمسك بالناموس وفي ناس لغايه النهارده متمسكه بشويه نام- ناموسيات كده يعني بيعتبروها لما يعملوها خلاص ضميرهم يرتاح هل الناموس ضد مواعيد الله حاش الناموس ما فيهوش غلط في ذاته لكن لو أعطى ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس يعني إيه لو كان الناموس يكفي يبرر الإنسان خلاص يبقى ما كانش في داعي أن المسيح يجي ويموت لكن الكتاب أغلق على الكل يعني إيه يعني ال الكتاب أغلق على الكل يعني الامتحان معقد محدش عارف يفك الخط في الامتحان ده تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح ادانا ميعاد ان في ايمان او في بر تاني جاي عشان كده يقول انبياء وابرار اشتهوا حتى الانبياء والابرار ال- الانبياء والابرار لم يتبرروا مع ان اسمهم ابرار ليه لانهم اخطاوا كل الانبياء ورجال العهد القديم اشتهوا ان يروا ما نرى اللي هو بر العهد الجديد اللي هو بر الايمان ولكن قبلما جاء الايمان قبل ما يجي موضوع الفداء والخلاص وربنا يسوع اللي هو موضوع ايماننا دلوقتي قبل ما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس دور الناموس كان حراسه البشريه الى ان ياتي الخلاص بالمسيح لكن الناموس لم يخلص احد ولن يخلص احد لن يبرر احد ولن لم ولن مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن إذا كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح بيربينا لغاية ما نوصل للمسيح لكي نتبرر بالإيمان لكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب يعني إيه لما جه الإيمان ما بقيناش بنرجع نقول السبت والفريضة والختان وناكل إيه وما ناكلش إيه ده كلام بقى خلاص إيه ملوش قيمة عندنا دلوقتي لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان ده بقى البر الجديد احنا بقينا أولاد ربنا مش لأننا بتوع سبت ولا بتوع ختان ولا بتوع ذبايح وفرائض لا احنا أولاد الله بالإيمان طبعا الإيمان هنشوف يتضمن إيه داخليه بالمسيح يسوع لأن كلكم شوفوا شوفوا المعنى الأرثوذكسي في الآية دي هو عمال يقول الإيمان الإيمان الإيمان وفجأة قال إيه كلكم الذين اعتمدتم فهمتوا بولس بيفكر إزاي إنه افترض إنه أي شخص آمن بالمسيح لازم يتعمد فلما بيقعد يدافع عن البر بالإيمان ضمنيا بيدافع عن المعمودية لأنه ما بيتفصلوش عنه فشوفوا الايتين دول عمال يتكلم عن بر الايمان وقال كلكم الذين اعتمدتم بدل ما يقول امنتم قال اعتمدتم عشان لما حد يقول بر بالايمان فقط يبقى هو مش فاهم بولس بيتكلم في ايه ده هو الايمان عند بولس ما بيتفصلش عن المعموديه خالص كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح فصرتم ابرارا بالمسيح اما الان ده الوضع الجديد سؤال أيوب القديم يا عيني غلبان وتايه يا رب نتبرر قدامك إزاي الإجابة جت بعد 1800 سنة بر الإيمان صدق يا حبيبي صدق زي أبونا إبراهيم آمن إبراهيم حسب له برا طب مطلوب من إيه من إبراهيم وقتها أبونا إبراهيم صدق يا حبيبي وامشي ورايا خلاص اولاد العهد الجديد صدقوا يا اولاد وامشوا ورايا يعني امشوا وراك ازاي اتعمدوا زي حاضر يا رب صوموا زي حاضر صلوا زي حاضر كلوا جسد حاضر امشوا صح حاضر احفظوا وصيتي حاضر ما احنا هو ده الايمان الايمان انك تفضل ماشي وراه على طول واحد صدق بس وما تعمدش يبقى كذبه مفيش حاجه اسمها ايمان كده ايمان بدون اعمال ميت واحد بيؤمن وبعدين ما ما بيتوبش مفيش حاجه اسمها كده يبقى ايمان كذاب واحد بيؤمن وما مش مصدق ان الجسد حقيقي يبقى ايمان ناقص طبعا نرجع نكمل بر الايمان في رومية أربعة يقول ايه ماذا نقول معلش الموضوع ده احنا بنشرح بيه اربع رسائل في قعدة واحدة غلطية وفيليبي وروميا و... ويمكن تيجي حتة من افسس ماذا نقول من ناحية ابونا ابراهيم ابانا ابراهيم وجد حسب الجسد إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر يعني عارفين أبونا إبراهيم اليهود معتبرينه يهودي الحقيقة أبونا إبراهيم مش يهودي أبونا إبراهيم مش يهودي ليه؟ لأنه أبونا إبراهيم قبل الشريعة قبل موسى قبل الناموس أبونا إبراهيم اتختن وهو 80 سنة طب إمتى تبرر؟ قبل الختان أبونا إبراهيم لما جت الآية بتقول آمن إبراهيم فحسب له برا ما كانش اتختم واضحة الفكرة عشان يبان أن نظام ربنا من الأول هو مستني الإيمان مش الختان ده الختان دي بس إيه بداية نظام الشعب اليهودي إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال له فخر لكن ليس لدى الله يعني لو أبونا إبراهيم عمل حاجة حلوة فبقى بار كنا نقول إيه أبونا إبراهيم تبرر بالنز... بال... بالناموس انما هو ما عملش حاجه زياده هو صدق صدق بما يتتبعه كلمه صدق دي من التزامات انه ماذا يقول الكتاب امن ابراهيم بالله فحسب له برا اما الذي يعمل يعمل الناموس فلا تحسب له الاجره على سبيل نعمه يعني ربنا النهارده بيدينا الملكوت نعمه فندخل السماء نقول له يا رب كتر خيرك ما كانش لينا اي فضل ان احنا ندخل انت دفعت تمنى ما حدش فينا دفع حاجة لكن احنا صدقناك ومشينا وراك فداخلين السماء نعمة بالنسبة لليهود لا مش نعمة ده دين على ربنا استنى عندك يا رب احنا دافعين دافعين سبت ودافعين فرائض ودافعين ختان فين حقي فاهمين اليهودي بيفكر ازاي انا ليا حق عندك على سبيل دين انا دين هنا دين على ربنا فاهمين الفكره انما احنا بالنسبه لنا ايه نعمه احنا عايشين في عهد النعمه احنا واخدينها ببلاش ببلاش بس ليها سكة اللي هي سكة الإمام أما الذي يعمل لا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين أما الذي لا يعمل خلي بالك لا يعمل الناموس مش لا يعمل خالص لا طبيعي الإيمان له أعمال لكن لا يعمل بالناموس ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر يعني بولس حطها كده عشان يورينا حتى لو فاجر حتى لو خاطي وعمل بلاوي الدنيا كلها وصدق ان المسيح جه الدنيا عشانه ومات عشانه ودفع الثمن من دمه وقال له ادخل اتعمد بالايمان وامشي ورايا ما تغلطش تاني الذي يبرر الفاجر ايمانه يحسب له برا اما الان ده النظام الجديد تاني اقول سؤال ايوب كان كيف تبرر الانسان عند الله موسى يقول له حسب معلوماتي يا ايوب لازم تعمل الناموس يجي بولس يقول له يا عم موسى ما النظام بتاعك ده ما جابش نتيجة كم عيل من عيالك يا, س... يا عم موسى يا أبونا موسى تبرر فموسى يبص في الألف وخمسمائة سنة يقول له بولس ولا واحد قال له طب انت هت... هتقول لأيوب ولا واحد أيوب بيقول كيف أتبرر قال له طب جاوب انت بقى يا بولس قول له الإجابة لحسن أنا ما كنتش فاهم أنا فاكر الناموس إنما لا أنا ولا حد من عيالي جاب عشرة من عشرة فبولس قال له لا تعال أحكي لك يا أيوب البر دلوقتي بالإيمان أنت مصدق ربنا قال له طبعا قال له تبقى بار يا موسى مصدق أيوة طبعا خلاص تبقى بار يا أبونا إبراهيم مصدق تبقى بار يا بتوع العهد الجديد سكتكم أسهل مصدقين ولا لا ايوه يلا تعمدوا وامشوا في طريق البر واضحه الفكره كيف يتبرر الانسان عند الله بالايمان لسه هنشوف يعني ايه بر الايمان بس احنا بنعرف المفتاح لسه ايمانه يحسب له بر من هنا في رومية خمسة يقول بولس ايه اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله النهارده انت تقف قدام ربنا ما انتش حافظ السبت ولا جايب ذبيحة زي بتاعة اليهود ولا وبصراحة انت بتغلط لسه ومقصر شوية في صلواتك وحياتك لسه مليانة ضعفات بس بتقف ايه مصالح ربنا بينك وبين ربنا سلام بتقول بالفم المليان أبانا الذي يا أخي اختشي ايه أبانا دي انت قد الكلام ده لا إذ لنا إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بيني وبين ربنا في سلام مش لأني كويس ولا لأني عملت الناموس كله لأني صدقت اللي هو عمله وماشي في السكة بتاعته واضحة الفكرة من هنا يجي السلام عشان كده السلام للتائبين مش للكاملين اللي جاي تائب وعنده إيمان ربنا يديله سلام مع أنه خاطئ مع انه ضعيف بس عنده سلام ليه لانه ماشي في سكه بر الامام لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به بالمسيح او بالبر الايمان قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمه التي نحن فيها مقيمون احنا النهارده في النعمه النعمه دي ممثله باشكال كتير جدا الروح القدس اللي فينا نعمه التناول ده نعمه كنا بنقول له ابانا الذي البنوه دي نعمه نحن مقيمون في النعمة دخلناها ازاي النعمة دي بالإيمان بقينا أولاد ربنا ازاي بالإيمان طبعا تاني بقول الإيمان انكلودنج بعد كده المعمودية والسلوك المناسب وهكذا ونفتخر على رجاء مجد الله ومستنين كمان نوصل السماء ببر الإيمان رمية خمسة إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد يعني إيه في العهد القديم واحد عمل عملة اسمه آدم جد الكبير الرئيس الكبير فملك الموت بالواحد يعني الموت ملك على الكل فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة بالمسيح وعطية البر شوفوا البر هنا تحط له كلمة جميلة كلمة جديدة اسمها ايه عطية خلي بالكم البر في العهد القديم كان محاولة كان اجتهاد انما في العهد الجديد ايه عطيه يعني ربنا يعطيك البر لما تمشي في السكه اللي بيقولها دي سيملكون في الحياه بالواحد يسوع المسيح يعني حط واحد قصاد واحد ادم الاولاني ملك الموت علينا ادم الجديد بالنعمه رفع الموت كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة خطية آدم دخلت الخطية في الجنس البشري بقى في حكم إعدام للكل كل بني آدمين ماشي للدينونة هكذا ببر واحد المسيح هو البار الوحيد البار بجد المسيح ببر الواحد صارت الهبة العطية عطية البر إلى جميع الناس بس اللي هيصدقوا لتبرير الحياة فآدم الخاطئ سرب الخطية للعالم آدم الميت سرب الموت للعالم كله آدم الجديد القدوس سرب القداسة للعالم آدم الجديد الحي سرب الحياة للعالم رجع الحياة للعالم آدم الجديد البار ادانا هبة البر أو عطية البر كما معلش التكرار هنا ما هو بولس بقى لما يكرر يغير شوية ألفاظ ويعيدها تاني نفس الفكرة بطريقة تاني عشان تثبت كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة كل البني آدمين خطاة عشان آدم خاطئ طيب وإحنا هكذا أيضا بإطاعة الواحد خلي بالكم هو عمل إيه هنا شال كلمة الإيمان وحط بدلها يبقى الإيمان من غير طاعة مفيش حاجة اسمها كده فلو المسيح قال كلمة ما سمعتهاش تبقى مش مؤمن يبقى اللي بيتكلموا عن الإيمان المجرد اللي هو فكرة مش فاهمين بولس بيقول إيه بإطاعة الواحد من تصدقته بدل صدقته اسمع كلامه سيجعل الكثيرون أبرارا يبقى آدم عمل العملة خلانا كلنا خطاء المسيح له المجد عمل الفداء فخلانا كلنا مفديين خلانا كلنا أبرار أما الناموس يرجع تاني يناقش طب هو الناموس كان جه ليه أساسا فدخل لكي تكسر الخطية أنا مش عارف قالها إزاي بولس دي يعني ما اتكسفش يقولها قدام ربنا بس هو عاوز يورينا قد إيه الناموس ما فاتش البشرية مع انه دافع عن الناموس في وقت لكن هو الناموس لما جه الخطيه زادت مش لان الناموس وحش عارفين ليه لانه اثبت على الانسان خطيته اقول لكم تشبيه بسيط لو السكه بتاعت مصر اسكندريه دي مفيش سرعه وواحد ماشي على سرعه 200 حد يقدر ياخده مخالفه هو خطر وغلطان وممكن يخبط حد او يموت وتتقلب بيه العربيه انما ما حدش مسك عليه الغلط اول ما بقى قالوا السرعه 100 لو 110 هيتاخد مخالفه فاهمين الفكره يبقى لما اتحددت السرعه ب 100 ده اسمه الناموس القانون ايه اللي حصل في الساعه الواحده في 100 مخالفه طب قبل ما تتحدد الناس بتقعد تقول ده سريع قوي بس مش متحدد فاهمين الفكره ده ماله كده ماشي بيجري واضحه فالناموس دخل ايه اللي حصل الخطيه كترت كترت ليه لان البني ادم خاطي كده كده بس دلوقتي بيتعدى عليه بالناموس بتتمسك عليه الخطيه فالناموس دخل لكي تكسر الخطيه يبقى لما موسى جه وجاب الشريعه البشريه ما اتحسنتش كتير بس اتمسكت عليها خطايا كتير قوي فبانت المشكله بانت القضيه ده طلع البني ادم ملوش حل ده طلعت الخطايا كتيره قوي ده طلع مش ممكن حد يمشي صح اللي طلع دي عمل مين اللي عملها الناموس فالناموس دخل لكي تكسر الخطيه حيث كسرت الخطيه ازدادت النعمه جدا يعني ايه كل المخالفات دي ده ملايين من المخالفات طب ايه بقى تيجي النعمه تشيل ده كله فيبقى لما زادت الخطايا جدا رصيد خطايا البشريه في الاف السنين بقى record عالي جدا عشان يوم ما يجي المسيح ويتصلب تبان النعمة قد إيه كبيرة أوي فهمتوا؟ يبان إن الصليب ده نعمة بلا حدود يبان دم المسيح هيشيل كل ده كل ده يتشال كل المخالفات دي كل اللخبطة دي أثامنا حملها ده أثامنا دي طلعت كبيرة أوي ما كانتش باينة إنها كبيرة من غير ناموس حتى كما ملكت الخطية في الموت تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بالمسيح بيسوع المسيح ربنا ما زلنا في سؤال كيف يتبرر الإنسان عند الله قلنا في الأول كان البر عبارة عن خضوع للناموس أو ده الاعتقاد السائد وطلع إنه ده ما خلاش حد أبرار فربنا يسوع من الأول قايل عند أبونا إبراهيم يا أبونا إبراهيم في سكة أسهل بس إيه قدامها شوية وقت هو بر الإيمان وديك دقتها يا أبونا إبراهيم عشان كده فضل ربنا يقول لكل الناس نفسي تبقوا زي إبراهيم ليه ما بيقولهوش مش تاخدوش بالكم الحتة دي ليه ما بيقولش كتير خليكوا زي موسى مع ان موسى حبيبه برضه بس موسى رمز الناموس انما ابونا ابراهيم رمز ايه الايمان فتلاحظوا انه لغايه دلوقتي اليهود يقولوا احنا اولاد مين فاكرين ان هم ماشيين صح يفتخروا بموسى بس يقولوا احنا اولاد ابراهيم فمره قال لهم ده ربنا قادر يعمل من الحجاره اولاد ابراهيم ده الايمان اسهل بس انتوا قلبكم حجر انتوا عمالين تمشوا في سكه غلط لكن لو مشيت ورا أبونا إبراهيم بالإيمان ما كنت صدقتوني وتبررت هنا بقى موضوع الإيمان إيه معلش حاولوا تفهموا الحتة دي أبونا إبراهيم إيه الموضوع اللي اتقال له فصدقه أب ربنا قال لأبونا إبراهيم سر أمامي وكن كاملا خليك معايا امشي ورايا تبقى تتبرر قال له حاضر طب إيه موضوع الإيمان بالنسبة لنا في العهد الجديد هو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعني إيه عشان واحد ممكن يقول طب ما هو أبونا إبراهيم ما بيتناولش أبونا إبراهيم ما اتعمدش أبونا إبراهيم ما ما خدش الميرون مثلا استنى بس احنا بنتكلم في كل واحد مطالب بإيه أبونا إبراهيم مطالب يصدق ربنا ويمشي وراه احنا مطالبين نصدق ربنا ونمشي وراه ربنا النهارده أعلن نفسه بتجسده وفدائه يبقى لازم نصدق في التجسد والفداء ربنا أعلن نفسه جسده دم على المسبح لازم نصدق ربنا أعلن نفسه صاحب الأبدية وبيحضر السماء لازم تصدق لأنك لو ما مشيتش في دي يبقى برضه مش ابن إبراهيم موضوع إيماننا هو ربنا يسوع البار بمعنى إيه أنت تلزق للبار ده خلاص تتبرر أنت تعرفه تتبرر هقولها كمثل تصوروا معايا ممنوع دخول حد الأنافورة إلا معرفة سيدنا أنبا توماس اللي ما يعرفش سيدنا أنبا توماس ممنوع يدخل الأنافورة فجه راجل باشا على الباب معاه عربية مرسيدس خمسين متر و... وقال أنا عاوز أدخل قالوا له أسفين تعرف سيدنا أنبا توماس قال لا ما أعرفوش بس أنا ممكن أدفع قالوا له لا قال هدفع ألف جنيه قالوا له لا هدفع عشرة آلاف برضه لا هدفع مئة ألف برضه لا هدفع مليون برضه لا يا جماعة عاوز أدخل معدي جنب واحد شحات داخل بيسأله اللي على الباب تعرف أنبا توماس قال أعرفه ده أبويا أدخل فالراجل متغاظ قال يا جماعة أنا بقول هدفع مليون وأدخل الراجل ده داخل ببلاش قال أه بس إيه يعرف أنبا توماس فاهمين الفكرة ماشية إزاي السما كده فهنا شوفوا الآية دي هتحللنا الإشكال على ربنا يسوع من تعب نفسه ده المسيح في أشعية 53 من تعب نفسه يرى ويشبع يعني تعب قد ما تعب ربنا يسوع بس هيشوف ثمر تعبه هيشوف ملايين من البشر داخلين بصليبه بتعبه عبد يلبار هي الآية دي اللي هتحفظوها غصب عنكم عبد يلبار ده مين اللي بيتكلم الاب السماوي من هو العبد البار المسيح لانه اخذ صوره عبد وصار في شبه الناس لكنه العبد الوحيد البار مفيش ولا بار ما احنا اتفقنا ليس بار ليس ولا واحد انما هذا العبد بار هذا الانسان اللي هو ربنا يسوع له المجد هو البار عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين فهمتوا ازاي يعني اللي يعرفه يتبر طب اللي يعرفه ده جاهل يتبر شحات يتبر ما بيفهمش حاجة يتبر آه عنده فلوس يتبرر ما عندوش يتبرر ما بتفرقش واضحة فكرة مسيحي دي بقى جت منين احنا أبرار لأننا نعرف المسيح احنا أب... طبعا المعرفة دي مش مجرد معلومة لا تعرفه يعني تبعه يعني معاشره زي الراجل الغلبان اللي قال ده ابويا يعني انت بتسالني عن مين ده ابويا انا شحات اه بس ده ابويا يلا نقولها عبد يلبار بمعرفته يبرر كثيرين يلا مع بعض عبد يلبار بمعرفته يبرر كثيرين واسامهم واللي عملوه هو يحملها كل البلاوي اللي عملوها هو هيتصرف فيها هو له حساب معاه عشان ما حدش يقول بس ده غلطان ده وحش ده موسى الأسود عنده بلاوي عنده لا لا آثامهم هو يحملهم فأشعية برضه يقول إيه تقدموا إلي واسمعوا أشعية كان من أكتر الناس اللي فهموا الحتة دي بالروح فهموا أن البر الآتي هو بر بالإيمان بهذا العبد البار فأكتر واحد اتكلم عن العبد البار تقدموا إلي زي بتاع التقدموا بتاعة القداس واسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك مين اللي بيتكلم المسيح قال منذ وجوده الآب السماوي أنا معاه والآن السيد الرب أرسلني مين اللي بيتكلم مسيح مسيح بيقول الآب السماوي بعتني وروحه عشان أعمل إيه عشان أفتح الباب عشان أبرركم وأنا موجود معاه منذ الأزل منذ وجوده أنا هناك يعني أنا أزلي أزليته أنا موجود فيه ومعاه منذ الأزل في البدء كان الكلمة والآب أرسلني وروحه من الآيات الجميلة في العهد القديم اللي فيها الثالوث في ثلاث كلمات السيد الرب أرسلني المسيح وروحه يبقى الثالوث معلن اهو في العهد القديم واضح في حتة تاني في أشعية يقول إيه أخبروا قدموا وليتشاوروا معا من أعلم بهذه منذ القديم أخبر بها منذ زمان أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري أنا إله بار يبقى مين اللي بيتكلم برضه المسيح برضه مرة يقول عبد بار ومرة يقول إله بار ما هو واحد إله وإنسان أنا إله بار ومخلص ليس سواي مفيش حد تاني ومفيش سكة غيري التفتوا إلي يا جماعة يا يهود كفاية ناموس بصولي يا جماعة يا أمم بصولي اعرفوني قبل ما العمر يخلص التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا هو الله شوفوا الإعلان واضح إزاي أنا هو الله وليس آخر يبقى نفس الشخص اللي قال الله أرسلني وروحه عبدي البار لما الاب اتكلم عليه رجع هو قال ايه انا هو الله لانه نور من نور الى حق من الى حق في نفس الاصحاح في اخره يقول ايه بالرب يتبرر اللي هي ايمان العهد الجديد بالرب بمعرفته يبرر كثيرين انت تتبرر بايه مش بشطارتك ولا جهادك ولا صومك ولا صلاتك ولا حفظك و... بالرب يعني ايه انت تبعه انت معرفته انت لازق له بعد كده تجاهد بقى تحاول بقى تلزق فيه اكتر بشوية صوم اكتر وصلاة اكتر وجهاد لكن البر به هو ويفتخر كل نسر اسرائيل اشعياء 42 يقول من هو اعمى الا عبدي ده كلام ده ما يصحش عارفين معناها ايه ما هو العبد ده هو المسيح طب المسيح اعمى هي معناها احد معانيها الحلوه بيغمض عينه عن كل الخطايا من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله من هو أعمى كالكامل طب كامل وأعمى يعني إيه لا هو قافل عينيه بمزاجه مش عاوز يبص على خطايانا مش هيبص تاني على خطايانا بيبص علينا كأولاده بس أعمى كعبد الرب اسمه كامل وعبد الرب ولكنه أعمى وأصم عن الغلط ناظر كثيرا مش اعمى بجد ده شايف كويس قوي ولا تلاحظ عينيه لا تلاحظ ايه يعني ندخل بقى على السماء في اليوم الاخير الملائكه يجي ملاك شقي كده يقول له ايه ايه الناس اللي داخله دي ده ما فهمش حد عدل يقول له ازاي ده جماعه حلوين قوي مش شايف الجمال شايف ال... كلهم شبهي ناظر كثيرا ولا تلاحظ يعني المسيح لو المجد عارف كويس أخطأنا إنما بيبصش عليه ليه بمعرفته نتبرر ناظر كثيرا ولا تلاحظ مفتوح الأذنين ولا يسمع يعني إيه لما يجي شكوى بقى من الشيطان هتدخل ده السماء ما يسمعش الشكوى ليه اللي يقول له أيوه هيدخل عشان عارفني عشان تبعي عشان بتاعي خلاص بدل بتاعي يدخل السماء طب ما عملش الناموس مش مش مهم طب ما عملش كل البر مش مهم كل البر بالناموس مش مهم الرب سر من أجل بره عشان كده لما جت الرسالة هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت الوحيد اللي يفرح الاب السماوي الابن وكل من يعرف الابن البار العبد البار ربنا يسوع وكل من يلتصق به يبقى انت سكتك للسماء ايه انا بتاعه انا تبعه ادي بقى قيمتك وادي راس مالك وادي برك وادي كل حاجه وقال لقوم واثقين البر يحتاج الى توب ما فيش بر بالإيمان من غير توب عشان تتنقل من بر الناموس لبر الإيمان لازم تتوب عشان تصدق ربنا يسوع ربنا يسوع ما فيهوش خطية فعشان تعرفه ما ينفعش تغلط عشان تعرفه لازم تبطل غلط عشان تقرب منه ما فيش شركة بين الضلمة والنور وبالتالي بر الإيمان يستلزم حياة توبه فما تقدرش تقول انا ع... انا مؤمن ولا تتوب لا مفيش حاجه اسمها كده يبقى ايمان فقط بدون توبه ده شعار مزيف مفيش حاجه كده في الانجيل الايمان الحقيقي يستوجب التوبه لان انت بتؤمن بالاله القدوس الذي بلا خطيه هتعرفه ازاي تبعه ازاي عشان كده يقول قال لقوم واثقين شوفوا التعبير اللي قاله الكتاب واثقين بانفسهم انهم ابرار دول مش هيدخلوا السماء بس هم شايفين نفسهم ابرار اللي هم الفريسيين ويحتقرون الاخرين هذا المثل وحكى لهم ايه الفريسي والعشار الفريسي عمال يقول بر الناموس خلوا بالكم بقى من اللي قاله أنا أشكرك لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار أصوم وأعشر ده بر الناموس العشار ما بيعملش الحاجات انما خبط وقال ارحمني يا رب انا خاطئ اقول لكم شوفوا التعبير هذا نزل الى بيته مبررا مبررا من غير ما يعمل حاجه من الناموس أه بس هو قال ارحمني يا رب ادي الايمان انا الخاطئ ادي التوبه نزل مبررا الفريسي عنده إيمان مزيف لأنه ما بيعرفش يتوب هو يؤمن بنفسه لكن لا يؤمن بالله لأنه مش تائب فمش ممكن يبقى في إيمان حقيقي من غير توبة مستمر عشان كده يقول يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار شوفوا التعبير بار من أنهي نوع بقى بر الناموس طبعا لا يحتاجون إلى توبه لو واحد بيعمل حاجات كتيرة قوي تخليه يحس انه بار ما يفرحش السما لان مش ده البر اللي يفرح السام احنا عاوزين واحد يتوب حتى لو وحش لانه داخل على بر الايمان بر حقيقي ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون كمان البر يحتاج الى جهاد اذا احنا بنتكلم الان نظامنا دلوقتي ايه البر بالايمان الايمان ده لازق له توبه ولازق له جهاد ليه يقول إني أنا الآن ده بولس أسكب أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر قال خلاص أنا بدلق كده زي المية اللي يقعدوا يدلقوها كده فاضل نقطة خلاص كده فأنا قال أنا على الآخر خالص قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي اسمه إكليل إيه يبقى البر يحتاج إلى إيمان وسعي ايمان وجهاد والجهاد والسعي لازقين للايمان ما ينفعش يبقى عندك ايمان وانت قاعد لا بتصلي ولا بتجاهد ولا بتهرب من الخطيه ولا بتخدم لا يبقى ايمانك مزيف ايمان شياطين ايه يعني ايمان مصدق وخلاص لا ما احنا قلنا الايمان يعني طاعه والطاعه يعني تعب بقى نتعب نشتغل شويه فهنا بولس نفسه بيقول اخيرا ليا اكليل بر مستنيني ما خدتوش لسه يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل نقول كمان في روميا ستة شكرا لله كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم هو الإيمان هو أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر كلمة غريبة أوي يعني ايه عبيد البر يعني انت النهارده بتخضع للبر ووصية ربنا كعبد فين في القداس بنقول له أقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك أنا عبدك يا رب أنت سيدي واللي تقوله أمر على دماغي أنا اخترت أن أنا أكون عبد ليك عبد للبر عشان أتحرر من عبودية الشر ما عدتش عبد للشر بقيت عبد للبر إذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر أتكلم إنسانيا يعني هي مش عبودية بجد هو عاوز يقول يعني إيه هي ربنا مش بيستعبد الناس بس هي زي ما الواحد خضع للشر النهاردة بيخضع للبر لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر والقداس ده اللي اسمه جهاد يعني إيه لسانك قبل ما تعرف المسيح كان فالت وملخبط و... و... وغلاط كان لسان بتاع جهنم لسان للخطية النهاردة اللسان ده عبد للبر لازم يقول كلام حلو لازم يشكر ربنا لازم يتكلم عن ربنا ما يطلعش منه كلمة وحشة دي هتحتاج ايه محتاج جهاد بس الجهاد ده ابن الإيمان امتداد للإيمان مفيش إيمان من غير جهاد وتعب يقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون بكرا بين إخوة كثيرين الذين سبق فعينهم دعاهم والذين دعاهم هؤلاء إيه بررهم خلي بالكم التعبير يبقى المسيح بيبرر عياله المسيح له المجد بيبرر العيال احنا عياله احنا عيال ربنا فبيبررنا احنا بنجاهد ما نغلطش بس الحكايه مش هتقف عند كده هتقف عند بره هو دعانا وبررنا ويبررنا والذين بررهم هؤلاء مجدهم بيحضر لنا السماء ماذا نقول لهذا يعني مش عارفين نقول له ايه بعد كده مش عارفين نشكره على اللي عمله ده كتير قوي يعني بتوع العهد القديم كان مطلوب مطلوب مطلوب ما طلعش منهم واحد عدل انما اللي امنوا داخلين معانا دخلوا في السيستم الجديد انما احنا الموضوع عندنا واضح وصريح مش محتاجين سبت وختان وفرائض وذبائح احنا محتاجين بر الايمان محتاجين نلزق له محتاجين نسمع كلامه محتاجين نحبه محتاجين نعرفه محتاجين نمشي وراه كل ده اسمه بر الايمان الذين دعاهم هؤلاء بررهم والذين بررهم مجدهم ماذا نقول لهذا ان كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه هو ده بقى الإيمان بل بذلوا لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء من سيشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر فربنا تبقى داخل على السماء كده يقول لك هاتوه هاتوه تبعي تبعك أنا تبعك يا رب أيوة مش كنت بتتناول تبعي بس أنا لسه وحش عشت لي 200 سنة وبرضه ما ما اتعدلتش معلش تبعي عشان انت كنت بتحاول وبتجاهد وبتتناول تبعي ما انت بتخدم برضه في الانبا برام تعبهم هناك بس تعالى تعالى وخلاص تبعي يبقى هنا ايه الله الذي يبرر يعني هو ربنا اللي يقول تعالى انت بتاعي ما عادتش بقى انا عملت وعملت وعملت لا ما لما تقول كده مش هتنفخ مش هتدخل خالص قد تبطلتم حتى جميله النهايه دي بقى قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس عارفين معناها إيه؟ يعني ضيعتوا تعب المسيح كله لو فضلتوا تقولوا يا ناموس تاني بقى هو يعمل ده كله ويسهل السكة قوي ويفرشها بدمه ويقف بنفسه على الباب ويقول اللي تبع يعدي وبعدين تقولوا له سبت وختان وناموس تبطلتم يعني أبطلتم نعمة الله عطلت كل اللي عمله ربنا لما ترجعوا تقولوا ناموس سقطتم من النعمة دي نعمة بس انت وقعت منها فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر يعني احنا مصدقين وعايشين مع ربنا والروح القدس بيدعمنا طول السكة فعندنا رجاء أن نتبرر بنعمته يحسبنا أبرار في اليوم الأخير بالنعمة فضل منه لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة عشان كده ربنا يسوع مرة قال ايه على كرسي موسى جلس الكتب والفريسين كل ما قالوا لكم تحفظوه احفظوه ربنا مش ضد وصاياه خلي بالك وافعلوه لكن حسب اعمالهم لا تعمل لانهم يقولون ولا يفعلون دول بتوع ناموس دول ما بيعملوش حاجة دول بتوع كلام بس ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي لأنه في مرة ربنا يسوع قال إن لم يزد بركم عن الكتب والفريسين مش هتدخل طب ده الكتب والفريسين أكتر ناس ملتزمة ناموسيا قال ما يدخلوش لازم يزيد البر عارفين يزيد يعني إيه؟ يعني يتحول من بر الناموس إلى بر الإيمان يطلعوا بره حرف الناموس إلى حرية الروح وحرية مجد أولاد الله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين